بسم الله الرحمن الرحيم المفروض احنا اخر حاجة شرحناها كانت في الاصحاح الرابع من رسالة بولس لأهل روميا والمفروض ان هو ايه بدأ يقتبس بعض الحاجات من العهد القديم على اساس ان هو ايه يبني عليها عقائده اللي هو بيبشر بيها ويشرحها وهو ركز على النص بتاع فآمن ابراهيم بالله فحسب له برا وعاوز يأسس على ده ان البر او دخول الجنه بشكل عام وغفران خطايا بياتي عن طريق الايمان والايمان ده حصل من ايام ابراهيم عليه السلام وده قبل الختان والفيلم اللي احنا قعدنا نشرحه ولما رجعنا لسفر التكوين عرفنا ان هو فاهم النصوص غلط جدا طيب بعدين هنبتدي بقى في الاصحاح الخامس بيقول فاذ قد تبررنا بالله لنا سلام إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح في نقطة هنا غالبا النص زي ما هو دلوقتي ده اللي كان عاوز يقوله بولس ان احنا بعد ما حصلنا على البر عن طريق الايمان بقى في مصالحة أو سلام مع الله بقى ربنا راضي عننا يعني وبقى في سلام مع الله لكن قبل كده كان في إيه كان في غضب أو آه إن ربنا غضبان على البشرية ومش عارف إيه النص ده حصل فيه تحريف والتحريف مشكلة نصية صعبة جدا هنا بس بربنا يسوع المسيح ال ال اليوناني هنا اللي هو المفروض διά διά του κυρίου دي يعني بواسطة فهم دايما بيتلخبطوا في الترجمة فالمفروض هنا ان ان, إن احنا تبررنا بالايمان وبقى لينا سلام مع الله بواسطة يسوع المسيح ان يسوع المسيح هو اللي ادالنا البر من طريق الصلب والفداء ومن خلال الموضوع, الموضوع ده حصل لنا سلام مع الله التحريف اللي حاصل في النص ده نفتح كده برنامج ال Libronix علشان نطلع ال Greek New Testament Fourth Revised Edition اللي هو النص المعياري النسخة المعيارية بتاعت العهد الجديد اليوناني
بس هو معظم التحريف بيبقى في الترجمة أكتر
لا ما هو ده تحريف مبني على اختلاف في المخطوطات ده Greek New Testament Fourth Revised Edition ده النص المعياري أو النسخة المعيارية للعهد الجديد هنفتح روميا خمسة واحد ادي النص اليوناني جاي عند الكلمة دي έχομεν وكاتب ايه في هامش انت شا... شايفين ولا اكبر ولا شايف فهو المفروض فيه هنا قراءتين قراءة έχομεν وقراءة اخومن الفرق ما بين الاثنين لو انا لو انا حطيتهم تحت بعض هتلاقي ان الفرق ما بين الاثنين حرف واحد بس دي القراءة المفضلة الفرق هو ان بدل اوميكرون في اوميجا دي بتتنطق اخومن واللي تحت اخومن تطول فيها شوية طب ايه الفرق ما بين الاثنين ده على ربنا الاول ولا ده معناها ايه ده النص ده اللي هو الجزء ده من النص ب... لنا سلام اللي هي لنا دي الاولانية اخومن لنا سلام مع الله إخوم ليكن لنا سلام مع الله يعني ف... يعني في واحدة بتقول احنا خلاص بقى لنا سلام في واحدة تانية بتقول احنا ممكن يبقى لنا سلام فاهم ازاي مالك يا شيخ احمد يعني في الاولانية اخومن معناها ان من خلال اللي عمله المسيح احنا تبررنا بالايمان فبقى لينا خلاص سلام مع الله المعنى الثاني بيقول احنا تبررنا بالايمان فبقى ممكن انه يكون لينا سلام احتمال يبقى لينا سلام او ممكن يبقى لينا لسه ما حصلش يعني ممكن شيء ممكن نناله تمام فاهم ولا انت اتلخبطت انت كمان طيب فهو المفروض الاختلاف ده مش باين في الترجمات العربي كلهم بيقولوا ان احنا خلاص بقى لينا سلام اللي هو الحياة بتقول صرنا في سلام لنا سلام نعمنا بسلام حصلنا على سلام في بقى بعض الترجمات الانجليزي بتوضح ان let us have peace يعني خلينا يبقى لنا يبقى لينا سلام مع الله تمام let us have peace let us have peace let us let us enjoy peace في الترجمات التانية الانجليزي آه، بتقول خلاص we have peace يعني معانا سلام تمام لكن الترجمه الثانيه بتقول لا تسحب بيس يعني خ... احنا ممكن يبقى لنا سلام خلي يبقى لي... لينا سلام مع الله طيب في ال- ال- المشكله دي مشكله صعبه ليه لان ايه هي بتاثر على المعنى اه بس انا قصدي مشكله صعبه بمعنى ان انت صعب ان انت تحدد انهي قراءه هي الصح ليه لان الخلاف في حرف واحد بس وممكن يكون التغيير من الأولانية أخومن لإخومن ممكن يكون متأثر بالسمع في بداية الإملاء إن كانت ممكن تبقى إخومن بس هو ما سمعش مظبوط فكتب إخومن أو هي كانت إخومن ما سمعش كويس فكتبها إخومن إن الكلمتين هي هي نفس الفعل بس الفرق في في المعنى في, في الزمن وكده اعتقد ان هي اوكي ان هي اوكي من اول واحده
إخومن إخومن أول إن واحد هي جه غلط اوكي من اوكي من ما علينا مش مشكلة أوكي عظيمة.
من دي معناها ايه؟
ما احنا قلنا واحدة الأولانية يعني لنا سلام مع الله لا اوكي من إخو من إخو من لا يعني لو عاوز أكتبها بال... بالإنجليزي هتبقى كده إخو من التانية هتبقى إخو أو إخو كده إخو من تمام اعتقد ان هي اول واحده
لا لا الثاني ال ال المشكلة دي صعبة ليه؟ لأن المخطوطات اللي فيها الشكل الأول والمخطوطات اللي فيها الشكل الثاني قريبين جدا من بعض يعني إيه؟ يعني هنا عندك ال- ال- المخطوطات بتحبذ القراءة دي اللي هي إخومن اللي يبقى لينا سلام ليه؟ إن هي موجودة القراءة الأصلية بتاعت السينائية واحنا قلنا السينائية جنبيها نجمة معناها إن هذه القراءة تم تحريفها فبقى السينائية موجودة للقراءتين تمام؟ لكن هنا تم تحريفها في زمن مبكر المصحح الأول اللي هو كان في نفس زمن المخطوط المراجع أو حاجة زي كده برضو السكندرية بتقول إخومن والفاتيكانية والأفرامية وبيزا فهو قطعا القراءة دي ليها الأفضلية في المخطوطات تمام لأن الأقدم والأصح وبتوزيع جغرافي بيقول إخومن هنا برضو القراءة في الفاتيكانية تم تحريفها بس المصحح الثاني هنا عندنا الأفرامية وبيزا وده ده بيدي آه، آه، بيزا طبعا بتدينا إيه توزيع جغرافي لأن بيزا نص غربي تمام تمام
فعندنا السينائيه والفاتيكانيه دول اقدم مخطوطين من القرن الرابع السكندريه والافراميه وبيزا دول من القرن الخامس ومعاك بقى باقي المخطوطات التانية والاباء والكلام ده كله نقرا بس تعليق هنا ده ده نفس اللي انا نقله تمام بس هنا مش جايب لك اخرها اهو هنا ده كتاب اسمه نت بايبل اللي هي New English Translation Translation بيختصروها NET Bible ده م- ال- من ضمن الاعضاء المؤسسين للترجمه دي اللي هو دانيال والاس عالم آه، آه، امريكي مشهور وكان من ضمن اللي بينظروا بارت ايرمان وبينظروا بعض كتير فهنا لو نفتح كده ال NET Bible في في برنامج ال- ال Libronix اهو نفتح برضو على روميا خمسة واحد ده دي ترجمة عادية وبعدين هو ايه آه، حاطط هنا هامش الله اكبر الله أكبر. حاطط هنا هامش فبيقول ايه عند كلمة we have peace يعني احنا لينا سلام خلاص كاتب تعليق TC TC يعني textual commentary يعني تعليق له علاقه بمشكله نصيه خلي بالك لو انا جبت مقدمه ال- الترجمه هنا بيقول ان في ثلاث حاجات في التعليقات ال NET Bible translator notes يعني ال ال الهوامش بتاعت نسخه ال NET Bible TN يعني تعليق ترجمه translator's note SN يعني study note تعليق دراسي خاص بحاجه معينه في النص TC معناها text critical note يعني تعليق خاص ب- بالنقد النصي تمام فدي اهميه الترجمه دي ان هي بتدي تعليقات بخصوص الترجمه تعليقات دراسيه وتعليقات آه، نصيه كويس فهنا آه، روميا خمسة واحد عند النص اهو ده ده تي سي يعني ده تعليق ايه نصي فبيقول a number of important witnesses have the subjective اخومن اللي هو ع- عدد من الشواهد المهمة important witnesses بتحمل القراءة اللي هي اخومن اخومن يعني let us have يبقى خلي يبقى لينا تمام instead of اخومن اللي هو we have احنا عندنا سلام وبعدين بيقول ايه in verse 1 included مش عارف مين فهو بيقول دول المخ... دو- دي المخطوطات اللي اللي بتقول اخومن وبعدين مخطوطات تانية اللي بتقول آه، اخومن تمام بعدين هو بيقول ايه if the problem خلي بالك ده دي دي نقطة مهمة بخصوص النقد النصي if the problem were to be solved on an external basis only يعني احنا لو عاوزين نحل المشكلة النصية دي احنا قلنا العلماء لما لما بيجوا يدرسوا المشاكل النصية في النقد النصي بيجمعوا كل الشواهد او كل المخطوطات بتاع النص ده وبعدين بيرتبوا كل الاختلافات اللي بيلاقوها في المخطوطات وبعدين بيحطوا جنب كل اختلاف الشواهد او المخطوطات اللي فيها الشكل ده وبعد كده بيدر... بي- بيبتدي يحاول يرجح انهي شكل من دول هو الاقدم والاصح من خلال انه بيدرس حاجه اسمها الادله الداخليه والادله الخارجيه بيبتدي بدراسه الادله الخارجيه الادله الخارجيه دي عباره عن انه يدرس بخصوص المخطوطات الخاصه بالشواهد او القراءات المختلفه اللي هو بيدرسها يعني ايه يعني انا عندي هنا قراءتين اخومن واخومن ب- بدرس طب اخومن دي هي اللي بيشهد لها اقدم المخطوطات طب هي لها توزيع جغرافي طب هي لها عدد مخطوطات كتير وابتدي اقارن ما بين الاثنين وابتدي اشوف هل مثلا اخومن افضل المخطوطات هي اللي بتشهد لها وهكذا دي الدراسه من خلال الادله الخارجيه طب الادله الداخليه يعني اشوف انهي قراءه من الاثنين متوافقه مع سياق النص متوافقه مع لاهوت الكاتب ونظرياته وافكاره ومصطلحاته اللي بيستخدمها وهكذا فهو هنا بيقول لو المشكله دي هنحلها على اساس الادله الخارجيه فقط يبقى القراءه بتاعت اخومن هي اللي هتكسب ليه؟ لأن هي ليها أقدم المخطوطات وأفضل المخطوطات وليها توزيع جغرافي وهكذا. لكن هو بيقول إيه؟ هنا بيعلق وده تعليق مهم جدا. Because of this يعني بسبب إن هذه القراءة إخومن هي ال Greek New Testament اللي اللي هي النسخة المعيارية مختارة أنهي من الاتنين؟
έχο مختارة έχομεν كويس جدا كويس ان انت ملاحظ يعني احنا لو فتحنا هنا ال... نفتح تاني ال Greek New Testament Fourth Revised Edition على روميا خمسة واحد هنلاقي في قلب النص هو مختار έχομεν لكن لما جه يذكر الشواهد ادى ال έχομεν تقدير A ايه مديلها تقدير ايه يعني ايه يعني هو متاكد جدا ان اختياره صح فالفريق بتاع النت بايبل بيعلق على ده بيقول ازاي يكون تقديرك ايه رغم ان المشكله النصيه صعبه وان اخومن واخده مخطوطات ممتازه وان اخومن من ناحيه الادله الخارجيه هي اللي مرجحه فعلى الاقل يا اخي بين لي من خلال تقديرك ان المشكله صعبه مش تقول لي ايه يعني وش دي التانية هي اللي صح فهنا بيقول because of this the A rating on behalf of the indicative in the UBS 4 appears overly confident يعني ايه over- يعني هو بيقول التقدير ده اللي حطيته ال UBS تعتبر overly confident يعني ايه ثقه زايده زايدة.
ثقه زايده لكن من نواحي علميه لا المفروض ما يكونش واثق قوي بالطريقه دي لكن انا موافق ايه انا موافق موافق مين انا شايف ان هي خونه دي شاطر يا اخويا انت عارف حاجه اه والله يا ابني اخوك يا ابني طب على اساس ايه على اساس ان هي دي بتتسمع غلط مش اخوه بتتسمع اخوه بس في مش
فهنا بيقول هنا في الاخر في سنس نكمل قرايه نكمل قرايه من هنا هنا في الاخر بيقول إيه لا دي اللي عجبتني طب خلاص هو هو في الاخر بي بيبتدي يحط بعض الاسباب اللي على اساسها لا إيه اخو من هي اللي المفروض تختار كاصليه انا بعتقد انا بعتقد يعني انا لا هي بتختار كاصليه لا المفترض اللي اخوه من هي بتختار كاصليه اللي هي فيها الامك لا هي اخو من اللي فيها الاوميجا دي اللي هي معناها ايه لياقه اه ليكن لا هو ده هو بيقول لا التانية اخو من هي اللي تختار يعني ده رغم التعليق ده كله يقول ده ايوه ايوه بس هو بيعلق على حتة ان مش الاختيار مش بالسهولة دي
مم.
تمام بس ده ده ما هي اخو من دي مش موجوده في نفس ال... يعني ملهاش نفس ثقه للتاني
مش مشكلة بس من ناحية بقى الادلة الداخلية هي اللي موافقة اكتر لفكر بولس ليه؟ لأن بولس المفروض بيقول إن التبرير بالإيمان ده هو اللي هيخلصنا من غضب الله والكلام ده كله وقعد يأصل لها من من بداية الرسالة. فيجي في الآخر يقول لك بعد كل الفيلم ده إحنا لسه ما حصلناش على سلام. طب السلام ده هيجي إزاي بقى بعد كده؟
وانت ايه رايك؟
انا رايي ان هو ده الموافق ل- لفكر بولس والمفروض ان غالبا لو ان هي دي اللي تكون القراءه مظبوطه اخو من ان من خلال التبرير بالايمان بقى لينا سلام انا كلامي
لكن انا انا انا بوضح كل الفيلم ده ليه ان طب افرض النص ما كانش في سياق طويل لشرح الايمان بحيث ان ان الاشكاليه او الخلاف ما بين المخطوطات ما بقاش بالسهوله ان انت تقدر تعرف مين فيهم الصح من خلال لاهوت بولس الموضوع كان اصعب شويه فبالتالي كان ايه اللي هيحصل هيبقى ال- الاختيار ما بين القراءات كان هيكون اصعب بكتير لكن هو علشان تصادف ان القراءتين الفرق ما بينهم واضح انه ممكن يجي عن طريق خطا سماع وان ال وان ال ان الخلاف ما بين القراءتين يعتبر من خلال ال الادله ال ال من خلال ال الادله الخارجيه يعني ق- يعني المخطوطات بس انت لو بصيت برضو على المخطوطات هنا ايه السينائيه هي اقدم مخطوطه ده تم تصحيحها من قبل المصحح الاول بس المشكله بقى يعني هي برضو من ناحيه في في هنا مثلا القبطية السعودية دي قديمة لا هو بس هو قطعا إخومن هي ليها القراءات الأفضل من ناحية المخطوطات أنا بحب أستشهد بال- بالمشاكل اللي زي دي على أساس إن فكرة إن م- ممكن مش دايما أقدم المخطوطات وأصح المخطوطات تكون تحتوي هي على القراءة المظبوطة حتى لو هو يعني هنا واضح إن اخو من هي المظبوطه بحسب فكر بولس اللي عمال يأصل له بقاله اصحاحات لكن احنا لما بنيجي ند- ندور في اقدم وصح المخطوطات يبقى هي كده بتحتوي على ايه القراءه الصح ولا الغلط القراءه الغلط فده في حد ذاته بي- بيشكك في في مصداقيه المخطوطات اللي مش كل حاجه فيها هي الصح ايه اللي مش كل حاجه فيها هي الصح لا مش كده لا ان دي الاقدم والاصح ومع ذلك اهي بتغلط تمام
فدي مشكله من ناحيه النقد النص زي نص مكر والبنوين طيب فهنا بقى المفروض في, في الخلاصة بيقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بواسطة يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله طيب النصوص دي ما فيهاش آه، فوائد كتيرة مش مهم بعدين في العدد السادس ن- ن- ماشي نقراها كده كده وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطي لنا ما علينا طب وبعدين هنا بيقول لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار يبقى كان في أضرار
لا فكر بولس ما بيقولش فيه ابرار هو بيقول كله كله فجار الجميع زاغ وفسد وعاوزوا مجد الله والفيلم ده وان الخطيه دخلت العالم مش بولس اللي يقع اللي يقع في المشكله دي هو الم- المقصود ان هو بيحاول يوضح في الجزئيه دي ان ان الفداء وال- والصلب كان ليها خطه معينه وفي وقت محدد هيجي فيه المسيح ويموت تمام وان اي حد لم يقبل ال- الفداء والصلب علشان يحصل على البر هو يعتبر من مين الفجار آه.
بالفجار يعني كل العالم بالنسبة لفهم بولس لمعتقد الفداء والصلب كلهم فجار وحشين أثمة وهكذا طبعا احنا بقى بن بن بنرد على الفكر ده من خلال نصوص كثيرة جدا في العهد الجديد أيضا وفي العهد القديم بتتكلم إن كان في أبرار وكان في ناس كويسين يعني مثلا نطلع كام نص كده عشان خاطر عيون زيزو اللي مشرفنا ولسه ما نامش ده في لوقا الاصحاح الاول طب تعمل ايه يا زيزو بطل لعب يا حبيبي لوقا الاصحاح الاول العدد خمسة وستة بيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات خلي بالك من حتة بنات هارون دي وقرابة مريم عليه السلام لأليصابات وهنا المهم النص بيتكلم عن زكريا وأليصابات مراته الكتاب بيقول عنهم إيه وكان كلاهما بارين أمام الله يعني ايه بارين امام يعني هو هم ب- آه، مكانتهم عند الله هم من الابرار مبررين سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم يعني ممتازين جدا وماشيين في كل احكامه خلي بالك من كلمه سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم شغالين زي ما الكتاب بيقول كويس جدا في طبعا بقى نصوص كتيره جدا آه، منسوبه للمسيح عليه السلام اللي هو لم اتي لادعو آه، ابرار بل خطأ بل خطاة إلى التوبة في النص بتاع متى 9 13 فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خ- بل خطاة إلى التوبة وفي مرقس 2 17 فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة وفي لوقا 5 32 لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ده معناه إيه؟ إن إن المسيح جه في ناس مش محتاجينه أبرار وده بحسب معتقد بولس غير مقبول كل الناس محتاجين للمسيح ولفداء المسيح وللإيمان به إنه اتصلب ومات وأمن الأموات لأن كل الناس عنده فجار إلا أن يؤمنوا فيحصلوا على البر الإصحاح الخامس ده من أهم الإصحاحات اللي فيها بولس بيأصل لفكره بخصوص الفداء والصلب فهنا بيقول في بقى حته عاوز يديها حته آه، جماليه يعني من ناحيه العقيده اللي هو بيقول بيها فبيقول لك ان المسيح جه ومات لاجل الفجار فبيقول لك فانه بالجهد يموت احد لاجل بار يعني انت يعني صعب ان انت تموت من اجل واحد بار دي ما بتحصلش كتير ربما لاجل الصالح يجسر احد احد ايضا ان يموت يعني انت عشان واحد صالح انت ممكن تفكر الف مره ان انت تموت علشانه صعبه فما بالك بقى اللي يجي علشان يموت للفجار ده محبه المسيح و- و- والكلام ده كله فهنا بيقول بقى فإن لا- لكن الله بين محبته لنا خلي بالك لان احنا إيه إيه وريني المنظمه ال- البتاعه بتاعتك دي فين في نصوص احنا كنا شرحناها قبل كده في في رساله بولس الى اهل روميا اهو ايه ده طيب اللي هو ده في ال- في الاصحاح رقم ده اصحاح رقم كام ده يا شيخ؟ اصحاح رقم ثلاثة بيقول ال- اللي هي ال- القصه اللي احنا عندنا نشرحها ان قصه الصلب والفداء كلها من من تدبير الاله الله اللي هو النصوص في 3 21 واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع او بواسطه يسوع المسيح في نصوص تانية برضو غير دي كمان لا لا هي دي هي دي اللي احنا شرحناها اللي هي بيقول اه اذا الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله قدمه الله يعني الم- المسيح اللي مات ده ربنا هو اللي قدمه وده طبعا دلاله ان ال- ان المسيح غير الاله وان في الله هو اللي بي- بيدبر هذه الخطه وبيقدمها والمسيح عباره عن ايه؟ بحسب نص كلام بولس انه كفاره الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفحه عن الخطايا السالفه بامهال الله. فدي الفكره اللي هو عاوز يوضحها ان كل الفداء والصلب بتخطيط إلهي وتدبير إلهي وإن دور المسيح في النص هو إن ده الشخص اللي الإله اختاره علشان يقدمه ككفارة ويتمم بيه كل هذا العمل الخلاصي أو الفدائي فهنا بيقول لكن الله بين محبته لنا قد ايه ربنا بيحبنا ليه بقى لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا يعني هو ان ان الله عز وجل اختار المسيح اللي هو بحسب إيه، فهم بولس المسيح اللي هو على صورة الله اللي هو يعني على هيئة آدم قبل الخطية وإنه إنسان لم يخطئ أبدا وإنه إنسان بريء يعني المفروض ان هذا هذا الشخص المسيح عليه السلام يكون له فضل وقيمه كبيره جدا جدا عند الله عز وجل ومع ذلك فربنا قدمه للموت ككفاره علشان مين علشان ده الزباله ما تستاهلش خطاه اصلا فهو هيقول لك ان القصه دي كلها بتبين مدى محبه الله لينا انه ضحى بالمسيح او قدم المسيح ككفاره واحنا ما نستاهلش ده كله ده احنا خطاه ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب هنا هنا حته ان خ... ان المسيح خلاص مات بدمه احنا ايه ت- تخلصنا من من الغضب اللي كان ايه ربنا تكلم عنه او بولس تكلم عنه ورينا المنزل مثلا في في النصوص في في بدايه روميا خالص اللي هو بيقول فيه ايه اهو غضب الله معلن من السماء في روميا 1 18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحدثون الحق بالإثم والقصص دي اللي هو بيأصل لفكرة إن قبل أن يقوم المسيح بالفداء والكفارة كان غضب الله معلن علينا واحنا كلنا واقعين تحت غضب الله وان احنا مش هيبقى ما بيننا وما بين الله مصالحه ومش هيكون ما بيننا وما بين الله سلام الا عن طريق الايمان باللي حصل ان المسيح اتصلب ومات وام الاموات كل ده علشان خاطرنا فبيقول لانه ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالح مصالحون نخلص بحياته فهو ال... يا- بغض النظر عن الفلسفه انا ما يهمنيش في النص ده كله غير ان احنا نؤكد مره اخرى على فهم بولس او معتقد بولس بخصوص ان المسيح ابن الله فاحنا قلنا قبل كده ان في نصوص في اعمال الرسل وفي نصوص اصلا في بدايه روميا خالص بيقول فيها ان بولس بيعتقد ان المسيح اصبح ابنا لله امتى يا شيخ احمد
بعد ما بعد ما قدم الكفاره بعد ما امن الاموات هات كده ب- بدايه روميا خالص بيقول ايه عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهه الجسد وتعين ابن الله بال- بالقيامه من الاموات ده في روميا واحد أربعة وقلنا ان في خلاف ترجمه في النص ده لكن الترجمه اليسوعيه بتقول ايه وجعل ابن الله بقيامته من بين الاموات يعني هو ما كانش ابن الله قبل موضوع القيامه لما قام من الاموات اصبح ابنا لله وهكذا وقلنا برضو ان الكلام ده ايضا موجود في آه، اعمال الرسل الاصحاح ال 13 اللي بولس بيقول فيه ايه اهو آه، اهو ونحن في 13 32 ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك فيبقى ايه ايه وجه الدلاله انه يستشهد بالنص انت ابني انا اليوم ولدتك لما يذكر قيامه المسيح من الاموات يبقى هو تبناه بعد ما قام
اه شيخ زيزو ايوه بعد ما قام جعل انه ابنه.
انه لما قام من الاموات هو ده اليوم اللي ايه اللي بقى فيه ابن لله تمام باذن الله بمعنى ايه بقى؟
ما هو مش هو قطعا مش ابن مولود منذ الازل ابن الله يعني الشخص البار التقي النقي ال- ال- اللي ما فيش زيه طيب نرجع تاني لروميا خمسة طيب هنا بيقول ماشي قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته وبعدين بيقول وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا الان المصالحه الذي نلنا به الان المصالحه طبعا دي ترجمه زباله ليه ترجمه زباله علشان لما انت تقرا النص ممكن تتوهم ان بالله بربنا على كان الاثنين دول عائدين على مين على يسوع المسيح على يسوع المسيح لكن احنا قلنا ان به التانية دي بواسطة اللي هو ايه, إيه النص ان ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου διὰ يعني بواسطة نفتخر بالله بواسطة يسوع المسيح ان ان هو عاوز يقول ان اي اي شعور لينا تجاه الله بسبب اللي هو عمله من تدبير الفداء والخلاص والصلب ومش عارف مين ده كله تم عن طريق مين الله عز وجل اللي- اللي خ- اللي كفرنا سواء عن طريق يسوع يسوع فبالتالي فبالتالي هو عاوز يقول ان احنا عرفنا محبة الله واتصالحنا مع الله فهو عاوز يخلي المسيح الوساطة اللي احنا قلنا عليها فاهم ازاي؟
تمام.
ف- فهو المفروض ان احنا نفتخر بالله بواسطة يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة فهو اللي رجعنا تاني مع ربنا تمام فعشان كده نقدر بقى نفتخر بالله ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا هنا بقى النصوص اللي جايه دي بقيه الاصحاح مهمين جدا نصوص هامه جدا جدا جدا بيقول ايه بيقول من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم المقصود مين بالانسان الواحد ده آه.
طيب كويس ودخلت الخطية العالم المقصود بيها لان انا انا ش... ال- الكلام ده مهم يتفهم علشان لما حد يتكلم مع مسيحي غالبا يبقى انت شرحك للمسيحية افضل من من اللي هو عارفه المفروض بولس ما قالش بتوارث الخطيه بمعنى ان ال- ال- ان ان خطيه ادم ده ذنب على ادم وبعدين كل ابنائه حملوا نفس الذنب لكن الفكر بتاع بولس ايه ان ادم عليه السلام قبل الخطيه كان على صوره الله بمعنى انه نقي تقي ما فيهوش خطيه ما فيهوش اي حاجه وحشه على الهيئه الجميله الممتازه اللي ربنا خلقه عليها وبعدين لما اخطا طبيعه ادم فسدت واتغيرت فبالتالي لما يخلف عيال هيخلفهم هيخلفهم بطبيعته هو نفسها الفاسده فهو ما ما, بيت ما بيقولش ان ان الخطيه بتورث لكن هو بيقول ان ادم طبيعته فسدت وبعدين هو لما خلف بعد الخطيه ولاده ورثوا منه نفس الفساد افرض انت مثلا جالك مرض معين و والعياذ بالله وبعدين ابنك خلفته في بعض ال... في بعض لا في بعض الامراض وراثيه معروفه زي السكر او حاجات زي كده وراثيه غالبا بنسبه كبيره جدا لو مثلا والدتك او والدك عندهم السكر بنسبه كبيره ممكن يجي لك السكر او اي امراض تانية مش مشكله انا اقصد ان ده المفهوم ان هو كحاجه فيه اتغيرت انت لو مثلا إيه، ما هو المفروض ان في الاخر ان ادم وحواء هما الاثنين عصوا فالمفروض هما الاثنين آه، طبيعتهم فسدت وباظت لو افترضنا مثلا ان آه، انت ع- ب- بس مع مع ال- مع الاخذ في الاعتبار ان مفيش اجيال سابقه لادم وحواء هما ال- هما الاثنين بفرض ان ادم عليه السلام كان لون عينيه ازرق وحواء لون عينيها ازرق الابن هيطلع لون عينيه ايه مش هيطلع اخضر ولا احمر هيطلع فهو ده الفكره ان في حاجه فيهم اتغيرت كانه حاجه في تكوينهم حاجه في جيناتهم فولادهم هيطلعوا زيهم بالظبط ده الفكره اللي هو بيقدمها بولس فهو بيقول ان بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم ان بسبب ان ادم اخطا فخلاص بقت الخطيه في طبيعتنا وبقينا اصحاب طبيعه فاسده وبالتالي الى العالم لانه من خلاله هو جه جه كل النسل وجه كل الذريه تمام وهك وهكذا وبعدين بيقول وبالخطيه الموت الخطيه الموت يعني احنا خلاص ال- ان هو عاوز يقول ان النص في سفر التكوين كان بيقول ان انت لو اكلت من الشجر ايه اللي هيحصل موتا تموت فهو بيقول خلاص ان ان الخطيه الموت انت اخطات طبيعتك اتغيرت وبقت فينا الخطيه والخطيه جزائها ايه الموت خلاص خلصت فيبقى انت السبب اللي دخلت الموت كله العالم واجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع اخطا الجميع ليه علشان ورثوا الطبيعه الفاسده اللي بتاع والقصه دي يبقى كل الناس مكتوب عليهم ايه الموت كل الناس مكتوب عليهم الموت هنا بيقول آه، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس ده احنا علقنا عليه قبل كده ومش عايز اضيع عليه وقت فكرة ان بولس بيعتقد ان ش- ان لو ما كانش فيه شريعة ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها ده غلط وان لازمه الشريعه هي ان احنا تعرفنا ايه اللي احنا ما نعملوش وايه هو الغلط واحنا قلنا ان المفهوم الاسلام للشريعه غير كده لان هم عندهم اليهود الشريعه دايما ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش فلما تبص للشريعه كانها قائمه بالممنوعات لكن في الاسلام لا في اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبيدلك على الخير وبيدلك على الصلاح فبالتالي يبقى الشريعة بالنسبة لمفهومنا احنا بيدلنا على الخير وبيدلنا على على ازاي تعيش افضل حياة واحسن حياة لكن بالنسبة لليهود اللي بولس كان منهم الشريعة دي ما بتدلناش غير على الحاجة الوحشة ما بنعرفش ايه الحاجة الغلط الوحش غير لما نبص في الخطية ونعرف ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا ده فهم فاسد للشريعة للأسف وأنا أعتقد إن هو نتاج طبيعي لكون بولس انه يهودي طيب وبعدين بيقول لكن قد ملك الموت خلي بالك الكلام ده مهم لكن قد ملك الموت من ادم يعني ايه ملك الموت يعني بيتورث يعني خ... يعني كل الناس مكتوب عليهم الموت فاحنا خلاص كلنا تحت حكم الموت ده معنى ملك الموت من ادم الى موسى وبعدين الجمله دي مش مترجمه كويس بتقول وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي يعني إيه بلاش أنا أشرحه إحنا نجيب ترجمات تانية أحسن فينا بيقول إيه أما في الحياة ترجمة الحياة أما الموت فقد ملك منذ آدم إلى موسى حتى على الذين لم يرتكبوا خطية شبيهة بمخالفة آدم الذي هو رمز للآتي بعده مين المقصود بالآتي بعده المسيح تعال نطلع تفاسير نشوف مين المقصود أنطونيوس فكري ما عندناش حاجة هنا التفسير التطبيقي في التفسير التطبيقي بيقول ده مفروض 5 14 صح؟ بيقول لقد أوضح الرسول بولس مرارا كثيرا أن حفظ الشريعة لا يخلص لكنه يضيف هنا بأن كسر الشريعة ليس هو الذي يجلب الموت فالموت جاء نتيجة خطية آدم والخطايا التي نرتكبها وإن لم تكن على شبه خطية آدم ويذكر الرسول القارئ بأنه قد مضت آلاف السنين قبل أن تعطى الشريعة صراحة ومع ذلك ساد الموت على الناس أن الشريعة قد زادت مساعدة الناس على إدراك إثمهم ولكي تكشف لهم على ما علقش خالص على حتة مثال للآتي طب تعال نشوف تدرس يعقوب ملطي آه، من أجل ذلك كذا كذا كذا كذا على شبه الذي هو مثال الآتي طيب آه، دبت بذار الموت مع الخطية منذ آدم لكن الموت لم يكن ثمرة عصيان للناموس بل ثمرة عصيان أبينا آدم ملك الموت على الذين لم يخطئوا بعصيان الناموس انما خلال شبه تعدي ادم الذي هو مثاله الاتي. مثاله الاتي برضه ما قالش مين هو الاتي. في ادم سقطت انا وفيه طردت من وفيه موت فكيف يردني الرب اذا كنت هكذا اما الان ففي المسيح اتبرر عنه. افرحوا انا قد غلبت العالم وقد دخلت الخطيه يا اخي سبحان الله التفاسير المسيحيه دي تحس ان ودي دي مشكله انا يعني دايما آه، بعاني منها ان تحب تحس ان في حته في النص بيبقى دايما انا محتاج اعرف هو ده معناه ايه وبعدين تفتح التفاسير ما تلاقيش الاجابه الا تفسير واحد ولا اتنين بعد ما يطلع عينك في البحث احنا في روميا كام يا شيخ احمد 5 14 صح طيب ايه مقدمة دي افتح لي روميو الله اقرأ اه روميو خمسة طيب خمسة أربعتاشر في ويليام ماكدونالد بيقول ايه ومع ذلك لم يأخذ الموت عطلة أي
فين الرب يسوع المسيح.
فين آدم مثل مثال الآتي أي الرب يسوع المسيح.
السطر الثالث السطر الثالث اخره مش العدل الأخير.
مم. اهو آه وفي دوره كرأس نائب كان آدم مثالا للآتي أي الرب يسوع المسيح ممتاز ده تفسير آه ويليام ماكدونالد نشوف بنيامين بن كريتن بيقول الوصية أي كان آدم مثالا للمسيح نظرا إلى الرسالة ممتاز ال ال أنا أنا بقول ال- الجزئية دي مهمة ليه؟ ليه؟ لأن بولس وهو بيتكلم بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية. النصوص اللي جاية دي كلها بتوضح الف- فكرة المقابلة ما بين آدم إنسان قصاده المسيح إنسان. وإن آدم في الأصل قبل الخطية جه ع- على هيئته المسيح حاليا يعني ايه يعني يعني اه يعني يعني ادم قبل ما يخطئ هو زي المسيح اللي جه واتصلب ومات وام الاموات طبعا فلما جه المسيح واتصلب ومات رجعنا تاني زي ما كان ادم في الاول فده المعنى اللي هو ده المعنى ادم الذي هو مثاله الاتي طيب فهنا هو النص ده معناه ان الموت ملك من ادم الى موسى حتى على الناس اللي ما غلطوش زي آ- زي ادم يعني حتى لو فرض ان في حد ما غلطش لكن هو كده كده ملك عليه الموت علشان هو مين من نسل ادم و- ووارث فساده يعني ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون خلي بالك فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح يعني هنا بيقول علشان ألونهم بنفس اللون آدي بالإنسان الواحد يسوع المسيح آدي برضو كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية يعني إيه إنسان دخلت الخطية قصاده إنسان دخل بيه البر إنسان بسببه انكتب الموت على الكل قصاده إنسان دخلنا كلنا إلى الحياة مرة أخرى فبولس ما, ما بيأصلش الفكرة إن لا ده إحنا محتاجين ربنا نفسه هو اللي ينزل ويموت لا ده إنسان غلط قصاده إنسان ي- ي- يشيل الحكم إنسان دخلت بالخطية إنسان يدخل البر إنسان دخل الموت قصاده إنسان يدخل الحياة تمام وبعدين بيكمل بيقول وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه لان الحكم من واحد لله مش مهم لانه ان كان بخطيه الواحد قد ملك الموت بالواحد, بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه وعطيه البر سيملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح يعني واحد قصاد واحد تمام وبعدين بيقول فإذا كما بخطية واحد بخطيئة واحدة صار الحكم على جميع الناس ببر واحد صارت الهبة الكلام منطقي جدا يعني إنسان وغلط طب احنا هنفترض ان علشان غلطة الواحد حصلت المصايب دي كلها ليه بقى ما نعتقدش ان قصاده ببر واحد يحصل البركة دي كلها تمام ما دام انت تخيلت ان ممكن انسان واحد بسببه تحصل المصايب دي كلها انسان واحد ببر تحصل كل البركه دي فهنا برضو بيقول لانه كما بمعصيه الانسان الواحد اللي هو ادم ج- جعل الكثيرون خطاه هكذا ايضا باطاعه الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا فدايما بيحط ادم قصاد المسيح واما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيه انا مش فاهم ايه المقصود بالنص ده الحقيقه بس خلينا نفتحه هنا اقرا آه، رمية خمسة كام
خمسة أنهي واحدة كانت بتاعة؟
اللي هو الخطية ت- تكثر عشرين 20 مم.
20
بولس ما كانش بيحب الشريعة خالص زي الناس الوحشة اللي احنا بنعاني منهم الأيام دي الألماني
ده كل ده و... ده كل ده نشهد حمنا لا مش هقعد ادور انا في كل ده هات لي ويليام ماكدونالد اهو وقول بولس قد ينتج صدمة شديدة للمعترض اليهودي الذي يشعر أن كل شيء يدور حول الناموس فالآن يتعلم المعترض أن الخطية والخلاص لا يتمركزان في الناموس بل في رأسين نائبين وبما أن تلك هي القضية قد يحاول أن يسأل لماذا أعطي الناموس إذا ويرد الرسول عليه وإن وإنما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية فالناموس لم ينشئ الخطية ولكنه أظهرها كمعصية ضد الله كما أنه لم يخلص أحدا من الخطية ولكنه أظهر الخطية في جميع حالاتها الرهيبة غير أن نعمة الله آه، أثبتت أثبتت أمامنا أي كلام فاضي طيب آه، ورينا بنيامين بن كريتن تحس انه يهودي كده اسم يهودي فالمقابلة هنا بين نفوذ الخطية ونفوذ النعمة والموت ليس انحلال أجسادنا فقط بل حالتنا الأدبية وإذا و- وإذ ذاك كانت الخطية السوداء ما تكلمش عن الموضوع خالص طب تعالى خلينا نبص هنا عندنا مين التفسير التطبيقي وأنت كخاطئ منفصل عن الله ترى شريعته من أسفل كسلم عليك أن تتسلقها لتصل إلى الله ولعلك حاولت أن تتسلقها مرارا عديدة لكنك كنت تسقط إلى الأرض في كل مرة معظم الناس- أي كلام فاضي معقول طيب انا اعتقد هو- النص ده هو نفس الفكره العدائيه اللي بيقدمها بولس للناموس وان هو عاوز يقول ان لما اتوضعت الناموس عرفنا ايه الغلط فبالتالي بقى بيحصل غلط فاهم ازاي لان ما ما بيتحسبش الغلطه غير في عهد الناموس لو ما فيش ناموس يبقى كل حاجة حلال وكل حاجة صح فاهم يا زيزو فبعد ما اتحط الناموس بقى تتحسب الغلط فبقى الغلط كتير بقى لان الناس وحشه اه فهنا بيقول ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بواسطة يسوع المسيح ربنا تمام كويس أوي الإصحاح السادس أنت عندك العنوان عندك إيه؟
الموت مع المسيح والقيامه معه ماشي هنا في روميا 6 واحد بيقول فماذا نقول أنا أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة يعني هو عاوز ال- بحسب الكلام اللي فات اللي هو بيقوله في الإصحاح اللي فات إن إن الناموس بسببه تكثر الخطية ولما الخطية تكتر النعمة بتكتر فهو بيقول طب هل ده معناه بقى ان احنا نفضل في الخطايا نتمرمخ فيها ونكترها علشان خاطر كده النعمة هتزيد اكتر واكتر فبيقول لك حاشا نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها يعني خلاص احنا آه، متنا عن الخطية متنا عن الخطية يعني ايه خلاص يعني ما بقاش ليه آه، حكم علينا وكده وبعدين بيقول طب احنا ازاي متنا عن الخطية فبيقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح ده ده النص اللي احنا استشهدنا بيه ان المعموديه كان باسم يسوع ما كانش باسم الاب والابن والروح القدس فهو كانه بيقول كانه بيقول للناس مش انتوا اتعمدتوا باسم يسوع المسيح فراحوا قايلين اه طب انتوا مش عارفين ان احنا لما اتعمدنا باسم يسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعموديه للموت يعني ده المعتقد المسيحي اللي بيقول ان انت لما بتغطس في الميه كانك مت مع المسيح وبعدين لما يطلعك من الميه ده انت ايه قمت من الاموات فكده تغفر خطيتك إيه، و- والخطايا السالفه وخطيه ادم والكلام ده كله تمام فهو بيقول ان هي احنا متنا عن الخطيه خلاص ان احنا متنا لما اتعمدنا ولما اترفعنا من الميه قمنا من الاموات فخلاص رجعنا للطبيعه اللي كان عليها ادم في الاول خالص وما بقيناش فاسدين ولا حاجه فهنا بيقول خلاص كل أم أم تجهلون أننا كل كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب بمجد الآب إنه ده معناه إيه أقيم المسيح يعني هو ما أقامش نفسه الفكرة اللي إحنا بنقعد إيه ناكد عليه نوضح ان ان النصارى إيه، غلطانين فيها المسيحيين بيقولوا المسيح هو اللي قوم نفسه من الاموات ومفيش حد يقدر يقوم من الموت غير الاله الاله بس هو اللي يقدر يموت وبعد كده يقوم نفسه لكن الفكره دي اصلا ما بيقولش بيها العهد الجديد ده ربنا الاله الاب هو اللي اقام يسوع المسيح من الاموات طيب لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته يعني إيه؟ يعني إحنا لما أنت بتعمل إيه؟ بتصور النص؟ روش روش يا زيزو روش فهو هو المفروض ان لما آه، يتغطس في الميه كده كانه مات زي ما مات المسيح فلما يقوم من الميه يبقى احنا ايه إيه، قيامته ايضا يبقى احنا كاننا قمنا من الاموات معاه عالمين هذا وده نص مهم جدا بيأصل آه، آه، فكره آه، بولس ان انساننا العتيق يعني ايه انساننا العتيق
مين يريد العافيه اللي هو الخاطئ القديم يعني ان احنا كاننا كان زمان ال- اه ادم تعال نبص كده على كام تفسير هنا زي العهد العتيق اه لقد ماتت عقوبة الخطية وسلطانها على حياتنا مع المسيح على الصليب ولقد أوضح الرسول بولس من قبل أنه بالإيمان بالمسيح يقف أمام الله آه نقف أمام أب- الله أبرياء بلا ذنب لا ذنب علينا وهنا أكد الرسول بولس أننا لا نعيش الآن تحت سلطان الخطية والله لا يأخذنا من العالم أنا عاوز الإنسان العتيق الإنسان العتيق طيب تدرس يعقوب مالتش
هو التفسير التطبيقي ده مين اللي بيفسره؟
ولا دي مجموعة من العلماء كده هما ما بيهتموش بالتفسير بالظبط لكن هما تفسير إيمان.
اه يعني ان انت تطبق الكتاب في حياتك وانه له علاقة بإيمانك حاجات زي كده يعني.
زي ما انت مسكين كده حتى يكون محترم شويه آه ما اظنش متى المسكين فسر روميا ما متى المسكين ما فسرش كل العهد ال- كل العهد الجديد روميا ستة كام يا شيخ أحمد؟
ستة ستة اعتمدنا آه، فدفنا معه حتى أقيم ستة ستة آه. مش عارف ليه نشد حنا ده كتير أو كده انا اظن انساننا العتيق ديت مش ادم لا هو المقصود بيه الطبيعة الفاسدة وكده إح- إح- إح- أهو وصلب الإنسان العتيق على الجلجثة الجلجثة يعني أن جسد الخطية قد جرد من سلطته وجسد الخطية لا يشير إلى الجسد البشري ولكن بالحري يعني سكن الخطية التي تشخصت أي كلام فاضي بنيامين بن كريتن فمعرفة هذا- إنسان العتيق هو آدم بالتبعية هو يقصد كده التبعية يعني.
ما اطمنا فيه مع الشهادة ايوه هو الفكره يعني ان ادم لما اخطا وطبيعته ضد ايه بقول له عندك ست جفتين مهمش ايه؟
طيب فهنا بيقول عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه يعني احنا خ... يعني لما المسيح اتصلب احنا طبيعتنا الفاسده اتصلبت معاه ل... ل... ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه يعني هو عاوز يأصل فكرة إن لما الإنسان كان بطبيعته الفاسدة كان الخطية ليها تسلط على الإنسان فكان بيغلط كتير لكن احنا دلوقتي خلاص ما بقاش ما بقاش علينا سلطان الخطية لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا يعني هو خلاص إيه، احنا قلنا ان ان المسيح بالنسبه للعقيده المسيحيه وبحسب وصف بولس يعتبر هو باكوره الراقدين من الاموات آه، باكوره ال- آه، الق- آه، آه، باكوره الراقدين من الاموات يعني معناه ان ال- ان كل انسان بيموت في اخر حياته وبعد كده المفروض القيامه من الاموات مره تانية للحساب ومحدش هيموت تاني بعد كده صح ولا ايه يا اما بعد كده هينول حياه ابديه يا هينول موت ابدي فهم بيعتقدوا برضو ان المسيح مات وبعدين هو قام من الاموات فهو اول واحد يقوم من الاموات للدينونه والحساب فمش هيموت تاني ابدا خلاص هو مات الموته بتاعته ف- فهو بيعتقد ان احنا كمان بقى كون ان المسيح قام من الاموات ولن يذوق الموت مرة تانية ولن يتسلط عليه الموت مرة تانية فاحنا كمان خلاص تم تحريرنا من الموت اللي هي المقصود بيها العقوبة اللي كانت على آدم علشان خطيته انا قلت قبل كده في حاجات بالنسبه لبولس إيه، اساسيه ان المسيح لازم يتصلب اشمعنى الصلب علشان هو بيعتقد ان في لعنه كتبت على الارض وعلى ادم وبحسب سفر التكوين ان ملعونه الارض بسببك وهكذا والكلام ده كله فاللعنه دي حملها المسيح لما صلب لانه ملعون كل من علق على خشبه فحمل اللعنه وبعدين لما مات شال العقوبة اللي هو موتا تموت فبعد كده بقى لما قام من الأموات أعطانا مرة أخرى الحياة الأبدية وشال من علينا الموت الأبدي والعقوبة وهكذا ده الإيمان المسيحي بالنسبة للثلاث نقط دول لأنه لازم يتصلب ويموت ويقوم من الأموات طب والناس اللي ماتت قبل المسيح ده طبيعتها بيعتقدوا ما على رجاء القيامة من الأموات وأن المسيح أن كل الأنبياء جم بشروا بالمسيح أنه هيجي في يوم من الأيام ويتصلب فاللي يؤمن بأن ده هيحصل يخلص وقت لما المسيح اتصلب وقام من الأموات طيب فهنا بيقول عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا لا يسود عليه الموت بعد يعني ده معناه إيه إن الموت ساد عليه فترة لكن بعد ما قام من الأموات إيه الموت مش هيسود عليه تاني طب وهل الإله يسود عليه الموت ده لو المسيح هو الله لا يسود عليه الموت رومية 6 عشرة لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله طبعا يعني آه، عاوز نبص طيب على ترجمات يعني ايه يحياها لله دي ترجمة الحياة بتقول وبحياته يحيا لله العربية المشتركة وفي حياته يحيا لله اليسوعية وفي حياته يحيا لله He lives to God الإنجليز طب الإنجيل الشريف أما الآن فالحياة التي يحياها هي في سبيل الله يا جامد أوي جامد أوي جامد أوي هو في أيا كان فده معناه ان المسيح غير الاله وان حياه المسيح لله يعني زي الفكره ان هو بيقول في نص كده كان بيقوله بولس برضو آه، زي- فيها مع في معناها يعني انا لله وانا اليه راجعون زي الفكره دي آه، آه، اطلع النص خلينا نطلعه كده اللي هو بيقول آه، أما أما لنا إله واحد الآب الذي الذي إيه بقى؟ الآب الذي منه آه الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له يعني إيه نحن له يعني كل حياتنا و- وأرواحنا كل ده ملك لله يعني فدي في كورنثوس الأولى يعني لنا سيد فقط واحد نطيعه ونتبع اوامره وهكذا فب... كده يعني ده المقصود طيب الذي به جميع الاشياء هي التوحيد.
اه نفس فكره آه اريوس انا قلت ان في نصوص في بولس بتقول الفكره دي عشان ما يجيش يقول لك لا دي آه، وثنيه تحس ان بولس كده كان قميص.
لا هو اكيد اريوس هو اللي تاثر اكتر بافكار بولس هنا لا يسود عليه الموت وبعدين بيقول ايه لان الموت الذي ماته قد ماته للخطيه مره واحده والحياه التي يحياها فيحياها لله كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا على الخطيه ولكن احياء لله بواسطه يسوع ربنا اذا لا تملكن الخطيه في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته ولا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطيه بل قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات واعضاءكم الات بر لله أي كلام ما- ايماني بحت ملوش علاقه بعقائد يعني فمش هعلق عليه كتير من الكلام ال- ال- الممل اللي بيحشي بيه بولس رسائله فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس فالحتة دي إن إن الخطية لن تسودكم لأنكم تحت آه فك ليها برضو علاقة بفكره السيء آه، تجاه الناموس في بقى جزء هنا مش عارف آه، لا ده مش ده جزء كبير ان احنا عبيد لله الذي نطيعه
ده من نص كام 15 طيب آه. فماذا إذا أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة حاشا ألستم تعلمون أن الذين تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه أم إما للخطية للموت أو للطاعة للبر فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم في القلب سورة التعليم التي تسلمتم كل ده كلام فاضي أتكلم من أجل أتكلم إنسانيا من أجل ضعفي عبيدا لأنكم أو كنت عبيدا كل ده رغي رغي فأي ثمر كان لكم حينئذ في الأمور الإنسانية؟ وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله أنا أن- حتة إن أنتم صرتم عبيدا لله دي آه، المسيحيين مش بيحبوا حتة إن إحنا عبيد احنا مش عبيد الله احنا ابناء الله كلام فاضي الانبياء في العهد القديم مكتوب عنهم ان هم عباد الله موسى عبد الرب وكذا كذا كذا نبي بيتقال عنه انه عبد الرب هنا بولس بيقول صرتم عبيدا لله فايه المشكله يعني هم حاسين لا ده احنا احسن احسن من المسلمين ليه علاقتنا مع ربنا ايه اه فبيقول احنا احنا علاقتنا بربنا اقرب وافضل من علاقه المسلمين بربنا ليه عشان المسلمين دول عبيده لكن احنا وابنائه فلا الفكره ان انت بترمز لع... لع- لعلاقه العبد الصالح مع الله ك- ك- بانك تبقى ابنه بمعنى ان انت ترمز كعلاقه المحبه ما بين الابن وابيه لا ما احنا برضو في القران الكريم في ايات كثيره جدا تتكلم ان الله عز وجل يحبنا ونحن نحبه وهكذا فعلاقه المحبه موجوده لكن احنا لكن احنا بقى ايه ما بنفتريش وندعي علاقه معينه بنوه او غيرها يعني وح- وخصوصا ان ده ان ده آه، لا يجوز في حق الله. ما علينا المهم الخلاصه هنا ان هو بولس بيقول صرتم عبيدا لله هم مش بيحبوا موضوع العبيد ده. فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية يعني في الآخر يا- ه- هتعيشوا حياة قداسة وفي الآخر هتبقوا حياة أبدية لأن أجرة الخطية هي موت واما هبه الله فهي حياه ابديه بواسطه المسيح يسوع ربنا. تمام؟ نكتفي بهذا القدر يا شيخ احمد عشان انا ما حضرتش اصحاحات تاني بعد كده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.